gothic.org تقدم سر الإفخارستيا شركة حب بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين أقرأ لأجل تعليمنا المزمور 23 وهو أحد المزامير اللي معظمنا حفظها في صغره وهو مزمور صغير ستة آيات فقط وهو مزمور عن الرعاية ومعانيه وعباراته كلها سهلة لينا الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي عصاك عكازك هما يعزيانني ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا إنما خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين بدأنا من عدة أسابيع نتحدث مع بداية السنة القبطية كيف نقيم علاقة قوية كل واحد فينا مع ربنا يسوع المسيح وحورنا السؤال وقلنا كيف نشبع بمسيحنا ونعيش مسيحيتنا بصورة عميقة في بداية السنة القبطية اتكلمت وياكم على البداية وبعد كده اخترت الخمس خبزات والسمكتين وهي المعجزة الأكثر انتشارا في الكتاب المقدس في العهد الجديد في الأناجيل الأربعة هي مذكورة في البشائر الأربعة وبنسميها معجزة البركة أو معجزة الشبع وعشان إحنا عايزين نشبع بمسيحنا خليت المواضيع تحت عنوان خمس خبزات وسمكتين خدنا الخبزة الأولى الكتاب المقدس رسالة حب والخبزة الثانية الصلاة لقاء حب والخبزة الثالثة التوبة وسر الاعتراف خطوة حب نحو المسيح أما هذه الليلة فنأخذ الخبزة الرابعة والخبزة الرابعة عن سر التناول أو سر الإفخارستيا وهنسميه كده شركة حب مع المسيح قريت وياكم هذا المزمور لأن مزمور الراعي اللي هو مزمور 23 بيتكلم عن حياتنا المسيحية في الكنيسة فلما يقول المراعي الخضر يقصد كلمة الله ولما يقول ماء الراحة بيتكلم عن نعمة المعمودية ولما يذكر وادي ظل الموت في أحد معانيه الدفن اللي في المعمودية بنتدفن ولما يقول مسحت بالدهن رأسي سر الميرون أو سر التثبيت ولما يذكر تهيئ مائدة قدامي هي مائدة الرب أو مائدة سر التناول أو الإفخارستيا إفخارستيا يعني شكر مائدة الشكر ولما يقول كأسك أو كأسي ريا يقصد كأس عصير الكرمة وهو الكأس الذي نستخدمه في التناول ويحوي عصير الكرمه الذي يتحول بعمل الروح القدس بصلوات الاب الكاهن الشرعي يتحول الى دم ربنا يسوع المسيح فده بنسميه مزمور يحكي حياتنا المسيحيه وينتهي بالايه الجميله اللي بتقول انما خير ورحمه يتبعاني كل ايام حياتي واسكن في بيت الرب كنيسة كل الأسرار دي في بيت الله سر التناول أحد الأسرار الكنسية السبعة والتي ننال بها نعمة غير منظورة مش بنشوفها بعينينا ولكن هذه النعمة اللي بنسميها في قمة صلواتنا القداس الإلهي وسر التناول الكتاب المقدس ذكر عنه إشارات كثيرة أشهرها في إنجيل معلمنا يوحنا لما تقرأ في إصحاح ستة هتلاقيه بيتكلم عن معجزة إشباع الجموع وأيضا على إشارات سر التناول سر الإفخارستيا وطبعا في وسط الأسرار السبعة يمكن أن نقول أن سر التناول هو من أقدمها لأن تمتد جذوره إلى تقدمة ملكي صادق في العهد القديم في سفر التكوين وفي العهد القديم لما نقرا في سفر التكوين عن تقدمة ملكي صادق ظهر فجأة في التاريخ الإنساني وقدم هذه التقدمة التي هي الخبز والخمر وقدمها واختفى دوره ونقرا عليه تاني في رسالة العبرانيين في العهد الجديد في إصحاح سبعة سر التناول أو القداس الإلهي بكل اللي فيه سواء صلوات يرفعها الأب الكاهن أو مردات الشعب وهي المردات بمثابة ألحان صغيرة بنردها ونشترك فيها كلنا سر التناول مليء بالطقوس الطقوس الكثيرة وأيضا فيه ألحان وفيه تسابيح وفيه قراءات من الكتاب المقدس من العهد الجديد معظمها مع قراءة من سفر المزامير وفي سر التناول كمان فيه عظة بتتقدم بتبقى غالبا مبنية على القراءات الكنسية لكن من الحاجات الجميلة في سر التناول ان احنا آه الكاهن يكرر فيه كلمة إريني باصي إريني باصي يعني آه السلام لكم ففي عطية السلام بحيث اللي بيجي من العالم ويحضر القداس ويخرج من القداس يخرج وهو آه في قمة السعادة وقمة السلام ايه هي الافخارستيا الله اعطانا كل شيء كل حاجه في حياتك الله اعطاها لك ما انت تصاحب فضل في حاجه وكل انسان بهذه الصوره طب انا عايز اشكر ربنا فاخذ مما اعطاه ليا واقدمه ومن هنا كانت ذبيحه الخبز والخمر او عصير الكرم هذه الذبيحه التي تتقدس بالصلوات هي تعبير الشكر هقدم ايه لربنا ايه اللي ممكن اقدمه له فكر كده تقدر تقدم ايه فاخذ مما يعطيها الله لنا واقدمه وبعد التقديس يصير جسد ودم المسيح بحسب النطق الإلهي وبحسب ما حدث في التاريخ زي ما هحكي وياكم عشان كده في سر التناول الذبيحة هي ذبيحة المسيح المسيح المذبوح على الصليب أو المسيح المصلوب وفي سر التناول السيد المسيح هو الكاهن فهو الكاهن وهو الذبيحة فالكنيسة لا تعرف ما تقدمه إلا المسيح المسيح قدم لنا كل الموجودات في حياتنا وليس لنا شيء نملكه ونستطيع ان نقدمه الا ما قدمه المسيح لنا هو حياتنا علشان كده القديس امبروسيوس له عباره جميله قوي يقول كده كما ان النور اعظم من الظل وكما ان الحقيقه اعظم من الرمز هكذا جسد المسيح اعظم من المن النازل من السماء في العهد القديم كانت تقدم ذبائح ولما تقروا سفر اللويين السفر الثالث في الكتاب المقدس هتلاقيه مليان وبيحكي بالتفصيل وبالتدقيق عن كل الذبائح تقدم امتى ونوعها ايه وشكلها ايه وكلها ذبائح دمويه وفيها ايضا تقدمه الدقيق في العهد القديم ولكن اهم شيء في هذه الذبائح انها كانت متكرره تقدم باستمرار يعني باللغه بقى بتاعتنا النهارده ذبائح مفعولها قصير ولكن عندما جاء السيد المسيح وقدم نفسه فصارت هذه الذبيحه ممتده في الزمن في كل مره بتحضر قداس كانك في وقت الصليب تماما والمسيح المصلوب هو حاضر علشان كده المن اللي كان في العهد القديم وكان طعام اليهود في رحلتهم لما خرجوا من مصر سموه خبز الملائكه كان له اسم لطيف خبز الملائكه ذبيحه المسيح افضل وارقى وابقى هو ده اللي قدمه المسيح على الصليب يا ترى بتقدر وانت جاي تتقدم لهذا السر تشعر بحضور المسيح فيه واحد زي القديس الأنبا رويس قال عبارة برضو جميلة قال لا يستحق التناول من جسد المسيح ودمه إلا من كان جوفه طاهرا نقيا كأحشاء سيدتنا الطاهرة مريم العذراء اللي عايز يتقدم ده زي ما كلمتك في المرات اللي فاتت قلت لك في انجيل في الاول وفي صلوات وبعد كده في توبه كل هذا يؤهلك للخبزه الرابعه خبزه التناول او خبزه سر التناول على الاصح واهم شيء يجب انك تعرفه انك في سر التناول انت تخرج خارج الزمن خارج الزمن ده بنعيش نفس النطق اللي قاله المسيح يعني المسيح قال كده لما تقرا في الكتاب خذوا كلوا هذا هو جسدي ده السيد المسيح بفمه القدوس قال هذا هذه الكلمات بنفسها وبنطقها يقولها الاب الكاهن مش مهم الاب الكاهن هو ايه ولكن النطق الذي ينطقه فيه قوه كلمه المسيح وفعل الروح القدس خذوا كلوا هذا هو جسدي خذوا اشربوا هذا هو دمي عشان كده لو حكيت لكم عن بولس الرسول ده شخص كان يهودي ما يعرفش بقى لا الأسرار ولا يعرف العقائد المسيحية ولكن السيد المسيح نفسه لما ظهر له في دمشق في طريق دمشق وابتدى يسلمه بعد ما جلس في الصحراء العربية فترة يتتلمذ على يدي الله يقول لنا كده لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا اللي علمهوني بعلمه لكم عشان كده القديس بولس الرسول للإناية المختار لكيما تكون خدمته فيها صفة الكمال والشمول تولى الرب شخصيا أن يسلموا هذا السر وبعد كده بولس الرسول ابتدى يلف بقى ويأسس كنايس كتير وابتدى يسلمهم نفس السر وللسبب ده الآباء يقولوا العبارة دي المسيحيون يقيمون سر الإفخارستيا وسر الإفخارستيا يقيم المسيحيين بنصلي السر سر التناول بنصليه بنصليه في أي مكان زمان كانوا بيصلوا في المقابر وفي عصور الاضطهاد كانوا يصلون في المزارع وفي شقوق الأرض في المغاير المهم سر إفخارستيا يتم كانوا يصلون في البيوت قبل تأسيس الكنايس فصارت حياة الإنسان المسيحي هي مستمدة من هذا السر الله لم يقدم كلمته فقط مكتوبة أو منطوقة أو مرئية الله قدم كلمته أيضا مبذولة ومذبوحة ومأكولة على الصليب إذا نحن نتناول كلمة الله بوجهين الكتاب المقدس كلمة الله وهذا يتحقق في القراءات والمسيح المصلوب الذي قدم لنا جسده فداء عنا والعالم كله نأخذه في هذا السر في سر التناول في كنيستنا في القداس الإلهي زي ما بنمارس هذا السر باستمرار للسبب ده يقول القديس بولس الرسول المسيح فصحنا ذبح لأجلنا في رسالة كورنثوس الأولى خمسة المسيح فصحنا زي الفصحى الذي قدمه اليهود قديما في وقت العبور أو الخروج من مصر فالمسيح هو الفصح بتاعنا هو فدائنا هو خلاصنا ذبح لأجلنا المسيح قدم نفسه ذبيحة وطبعا لما تشوف الراعي الذي يقدم نفسه ذبيحة أشهى من كده إيه ده زي بالظبط كده لما نقرا في بعض القصص يقول لك الراعي خد الخرفان بتوعه ولف في الاماكن الرعي عشان يلاقي لهم غذاء ويلاقي لهم مرعى فلف كتير ما لقاش حاجه عشان ياكلها لهم قال احسن حاجه تعالوا كلوني انا نفسي فصار مسيحنا هو غذائنا وهو حياتنا المسيح فصحنا ذبح لاجلنا به نجتاز هذا العالم عابرين الى السماء خلال موته لذلك سر التناول او القداس هو رحله ما انا قلت لك ده شركة حب هو رحلة من الأرض للسماء الرحلة دي كبيرة وطويلة طبعا مش هنشرح كل حاجة فيها لكن آه، الرحلة قائمة رحلة بنعيشها على طول طب ازاي اقدر اعيش واتمتع بهذا السر قبل ما اشرح لك ازاي عايز الفت نظرك ان احنا في سر التناول نرتدي الثياب البيض الاب الكاهن الاب الاسقف الشماس حتى كان زمان يرتدون ثياب بيض الحضور حضور المؤمنين واظن بعض الكنائس التقليديه والارثوذكسيه القديمه زي الاثيوبيه آه، يرتدوا هذه الملابس البيضاء سواء رجال او نساء حط الشرب بتاعنا الشرب الابيض وانا شخصيا شفت زمان آه، ناس كبار يعني في مثابه الجدود كان يخصصوا كده لبس خاص لحضور الكنيسه لبس ابيض الثياب البيض الثياب البيض شيء مهم جدا اولا تمثل ادم قبل حاله السقوط حالته في الفردوس يعني حاله البراءه والثياب البيض ظهرت على السيد المسيح وقت التجلي فهي ثياب سماويه لو جاز التعبير يعني وهي التي نرتديها عندما ننال اول نعمه نعمه سر المعموديه الثياب البيض وثياب الكهنه في العهد القديم كانت من الكتان الابيض ولما نقرا عن الكائنات السماويه الاربعه وعشرين قسيسا كانوا بثياب بيض في سفر الرؤيا والثياب البيض تشير إلى النور وإلى مجد القديسين رمز للقيامة عشان كده بنحط الستر الأبيض في فترة عيد القيامة وأيام الخمسين المقدسة شيء مهم انك تحط قدامك ان شركة سر التناول آه، رحلة انت بتعيشها باستمرار وعايز تعيش الشركة او الرحلة دهيت هقول لك على شوية آه، ممكن اسميها تدريب او خطوات لكن تساعدك في هذه الشركه وفي الشبع بالمسيح القدوس. اول حاجه افهم السر كن واعي. لكيما تتقدس بسر الافخارستيا افهم. اوعى اوعى يعني كن واعي بجذور هذا السر بعمل المسيح وفي ذهنك كده بتقدر تستحضر من خلال الكتاب المقدس ما حدث في وقت الصليب ووقت موت المسيح على الصليب كن واعي وانا رايح احضر سر الافخارستيا والقداس كن جواك هذا الاستعداد هذا الحضور انا ذاهب لكيما اقابل ملك الملوك ولما بدخل الكنيسة في الطريق بصلي وبقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب ولما بتحط رجلك على أول عتبة في كنيستك المقدسة ما أرهب هذا المكان النقطة الثانية كن مستعدا بنفسك يعني علشان تحضر سر التناول وسر الإفخارستيا وتعيش في أعماقه وتأخذ مفعول السر في حياتك من فضلك استعد بنفسك يعني مثلا في الليلة اللي قبل ما تحضر القداس لازم تفتح كتابك المقدس وتقرا القراءات بتاعة يوم القداس مثلا يفضل في يوم القداس ما تسهرش كتير مثلا تاخد كفايتك او راحتك في النوم مثلا هتحضر القداس بكره ما تقعدش قدام حاجه بتتفرج عليها ولا بتشوفها وحاجه مزعجه تحضر القداس ازاي كن مستعد الاستعداد النفسي ده مهم الخطوة الثالثة شارك جسديا في القداس في واحد يجي بجسمه بس جوه القداس لكن في واحد يجي بكيانه كل كيانه حاضر من العادات اللي احيانا موجوده في بعض الكنائس ان الناس لما تيجي تحضر القداس تقعد ورا في الصفوف الخلفيه وتسيب قدام فاضي الامر ده بيشتت المؤمنين الموجودين لان اللي بيجي متاخر هيضطر يقعد قدام فبيضطر دخوله الكنيسه ممكن يسبب شوشره على الموجودين شارك جسديا احضر في الاماكن الاماميه واحضر بكيانك وشارك الشماس بيقول ايها الجلوس قفوا او في القداس احنا متعودين نحضر القداس واقفين لان الوقوف علامه استعداد وعلامه احترام مش معناها ان انسان مريض يقعد ان ده غلط مش معناها كده لكن ما دام الله يعطيك هذه الصحه فقدمها ايضا ذبيحه شارك في المردات في الالحان الالحان دي زي ما بنقرا في الخلاجي كده يقول لك يقول الشعب شارك خلي عينيك دايما مرتبطة بأيقونات الكنيسة أو حامل الأيقونات أو بالصليب اللي موجود فوق حامل الأيقونات خلي عينيك ثابتة في المشهد اللي بتشوفه طبعا إذا كنت من النوع اللي بيتشتت امسك خلاجي في إيدك صحيح طبعا الخلاجي دلوقتي يمكن صلواته موجودة على الموبايل بعضنا او على الايباد يمسكها الواحد بس ده برضو ممكن يشتته انصحك انك تمسك الحاجه الورق كتاب نفسه شيء مهم خالص عيش الصلوات النقطة الرابعة عيش الصلوات صلاة الصلح ويقول لك قبلوا بعضكم بعضا وتعيش هذه المصالحه ولا تحمل ضغينه في قلبك لاحد وانت يا رب اللي خلقت السماء والارض والبحر وكل ما فيها والتي ترى والتي لا ترى عيش الله اعطى الانسان نعمه لم يعطيها الكائن اخر وهي نعمه التخيل كل الموجودات اللي حوالينا دهيت صنعه يد الله عيش موت المسيح المصلوب على الصليب عيش قيامة ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات وصعد إلى السماء عيش هذه المراحل الزمنية عيش انتظار مجيء المسيح أيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا استعد لمجيء المسيح عيش الطلبات بعد التقديس الطلبات التي نرفعها من أجل الكنيسة سلامة الكنيسة بنصلي من أجل الأب البطريرك من أجل أبائنا المطرنة والأسقفة من أجل الأباء الكهنة القمامسة والقصوص والشمامسة الإكليروس بنصلي من أجل كل أحد عيش هذه الصلوات عيشها وعيشها بالحقيقة مش مجرد من اللسان بنصلي من أجل الأديرة ومن أجل أبائنا فيها الرهبان والراهبات بنصلي من أجل الذين سبقوا ورقدوا بنصلي من أجل المرضى بنصلي من أجل الزرع ومياه النهر ومياه الأمطار ومياه الينابيع من أجل ثمار الأرض حاجة دسمة بنذكر بعد كده قائمة طويلة من القديسين الذين حاموا عن الإيمان ودافعوا عن الإيمان لأن ده أسمن حاجة في حياتنا وناخد أمنا العذراء مريم كإنجاز هذا التعبير كنائبة عن جنس المرأة ثم نذكر أعداد من القديسين سواء مصريين أو غير مصريين وسواء أباء بطركة أو أسقفة أو كهنة أو شمامسة وتظل القائمة مفتوحة ونضيف إليها من زمن إلى زمن هؤلاء الذين عاشوا في القداسة وتمموا حياة القديسين في حياتهم ويكتمل القداس في النهاية بصلوات القسمة واعتراف الإيمان وفي النهاية نصلي المزمور سبحوا الله في جميع قديسيه لكن عايز أقف وياك عند شركة المسيح في ثلاث نقط أخيرة بنقولها في نهاية الاعتراف نقول كده يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه وهذه هي خلاصة سر التناول وسر الإفخارستي يعطى عنا خلاصا فلا خلاص خارج الكنيسة لا يمكن أن ينال الإنسان خلاصا خارج الكنيسة والخلاص في هذا السر في اتحاده بهذا السر لأن طبعا اللي هيشترك في السر ده لازم يكون عنده الإيمان المستقيم ولازم يكون عنده المعمودية ويكون عنده الميرون التثبيت ويكون عنده سر التوبة والاعتراف لازم اللي فات ده كله يكون موجود فده القمة يعطى عنا خلاصا لأن من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه ونال نصيبي في صليب المسيح من خلال هذا السر فالمسيح عندما صلب على الصليب هو صلب لأجل العالم كله مكتوب هكذا أحب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الآية دي أحيانا يسموها الإنجيل الصغير الإنجيل الصغير يعني الكتاب المقدس كله في الآية دي اللي هي يوحنا 3 16 يعطى عنا خلاصا بتاخد نصيبك في خلاص المسيح بتتمتع بفداء المسيح اللي منحه للعالم كله وبتاخد نصيبك فيه دي أول نقطة النقطة الثانية يعطى عنا غفرانا للخطايا حياتنا لا تخلو من الخطيه وكل يوم نجاهد ضد الخطية وكل يوم عايزين نعيش التوبة لا تظن أيها الحبيب أن خطاياك أكبر من ذبيحة المسيح على الصليب تيجي تحكم على نفسك وتقول أنا ما استحقش أتناول فالتناول زي ما بيقول البسطاء هو نار ونور هو دواء وغذاء هو نار تحرق الخطيه انت محتاج وهو نور لطريق حياتك او سلوك حياتك انت محتاج الاتنين محتاجه كدواء عشان خطيتي ومحتاجه كغذاء عشان نموي وحياتي الروحية محتاج إلا إذا كان عليك آه، شيء من خلال أب اعترافك أعطيلك تأديب معين أو تدريب معين أو يعني في سبيل إصلاح حياتك الروحية واخد معاك موقف معين لكن ما تحرمش نفسك من سر التناول لكن في نفس الوقت كن مستعدا لهذا السر وجاهد في استعدادك يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا أما الأمر الثالث وحياة أبدية لمن يتناول منه حياة أبدية فمن خلال هذا السر وممارسة هذا السر بوعي والشركة فيه شركة حبي للمسيح وشركة حب المسيح ليا واستمرار الإنسان في هذه الشركة يكون الإنسان له مكان في الأبدية مؤهل للحياة الآخرة الحياة الجديدة من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية له حياة أبدية هو ده الطريق اللي رسمه ربنا يسوع المسيح لنا عشان تكون حياتنا بهذه الصورة التناول والإفخارستيا طبعا الإفخارستيا دي الكلمة اليوناني معناها الشكر أو سر الشكر أو سر التناول أو القداس بصفة عامة آه هو الخبزة الرابعة خبزة التناول شركة الحب اللي بيني وبين المسيح طبعا الخبزات اللي بقولها وإياكم وإذا أراد ربنا وعشنا الخبزة الخمسة الأسبوع الجاي هذه الخبزات لكي ما تجعل الإنسان يشبع بالمسيح ما في واحد يعرف المسيح بودانه أو يعرفه خلاص وفي واحد شبعان بالمسيح أدعوكم جميعا أن تشبعوا في معرفتكم الحياتية بشخص ربنا يسوع المسيح يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية بنسميها النعمة الثلاثية النعمة الثلاثية اللي هي لب سر التناول أو سر الإفخارستي احنا بننتهز هذه الايام لكي ما نهنئ اخوتنا المسلمين واخوتنا الاحباء في مصر وفي كل البلدان بايام عيد الاضحى وقبلها بايام كنا بنحتفل بعيد النصر او عيد 6 اكتوبر في السنه الاربعين وشهر اكتوبر تتزامن في هذه الأعياد أعياد وطنية وأعياد دينية ونصلي من أجل بلادنا أن تكون هذه الأعياد أو يكون هذا الشهر هو نهاية لكل حالة القلق اللي كانت موجودة ومصر تبدأ صفحة جديدة وتنطلق فيها بنهني كل إخواتنا وبنصلي أن كل أيامهم تكون وأيام مصر كلها تكون أيام أعياد وأيام فرح وسلام لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين